بسم الله الرحمن الرحيم المفروض بولس لغاية دلوقتي في الرسالة بتاعته بيأسس لمعتقد الصلب والفداء طيب هو عشان بقى يأسس للمعتقد ده بدأ يقول ايه اولا بيقول فكرة ان غضب الله معلن من السماء على كل الناس خلي بالك ان بولس بولس بي بيستخدم لفظة آه، فجار ولفظة أبرار الفجار دي بحسب فهم بولس هم كل الناس كل الناس فجار ووحشة ووحشين وبيعملوا إثم ولكن المفروض بقى بعد معتقد الصلب والفداء والإيمان والكلام ده كله نبقى إيه نبقى أبرار تمام طيب فهو بدأ يقول إن غضب الله على كل البني آدمين على الأمميين الوثنيين أو اليوناني وعلى اليهود كمان وبعدين في الإصحاح الثالث بقى اللي احنا كنا بنشرح فيه المرة اللي فاتت المفروض قال الآتي إن كأن الوعد والعهد ده اليهود هيعمله والله عز وجل هيعمله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو المفروض بولس قال غضب الله معلن من السماء على كل الناس اليهود واليونانيين وبعدين بيبتدي يتكلم على موضوع الوعد والعهد ده اللي هو الطريق للخلاص بيقول اليهود هيعملوا والله عز وجل هيعمل اليهود بقوا غير امناء يبقى الله كمان هيبقى غير امين لا هيفضل هو كمان يعمل في العهد والوعد ده وده هيظهر بر الله وبعدين حاول يرد على الشبهه الخيبانه بتاعته دي اللي هو اذا كنا احنا بنعمل وحش وده بيظهر بر الله يبقى ليه ربنا يغضب علينا وبعدين الفكره ان هو لما اعمل وحش وده يظهر بر الله يبقى ازاي ربنا هيدني فبولس المفروض بيرفض الافكار دي رغم انه باسلوبه السيء العقيم كانه اثبت على نفسه ان هو بيعمل كده ما علينا المهم بقى نب- نبدا ندخل في حته هو بعد ما بولس قال إيه، اليهودي واليوناني ماكث عليهم غضب الله وربنا هيعمل للخلاص وتنفيذ الوعد والعهد والكلام ده كله بدا ياسس فكره ان كل الانسان خطاه اهو في العدد رقم تسعة لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية يعني هم خلي بالك بولس كأنه بي بيستخدم شرح غنوصي ان الخطية دي مسيطرة على الناس وهم تحت الخطية بمعنى ان الخطية ملكة عليهم فهم مفروض يتخلصوا منها ويتحرروا منها ده المفروض طيب بدأ بقى ي- الاقتباس اللي مش متركب ده بقى باني اقتباس علشان يثبت من الكتاب ان كل الناس تحت الخطيه عاوزين بس نراجع على الاقتباسات دي وبعد كده آه، اللي هو المفروض من آه، عشرة لغاية 18 نقراها بسرعة كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا سم الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة أرجلهم سريعة إلى سفك الدم في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوه ليس خوف الله قدام عيونهم المفروض ان الكام نص دول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع نصوص التسع نصوص دول المفروض ان هم مأخوذين من المزامير والجامعة والمزامير والمزامير والمزامير وإشعية والأمثال والمزامير تمام طيب اول جزء اللي هو انه ليس بار ولا واحد دي المفروض متاخده من الجامعه 27 بحسب الترجمة السبعينية النص المفروض بحسب الفان دايك اللي هو بيمثل النص العبري لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ بمعنى ان مفيش شخص يطلق عليه انه صديق او بحسب الترجمة السبعينية يطلق عليه انه بار بيعمل الصلاح من غير ما يخلطه ايه بسيئات يعني مف... هو يقصد ان مفيش حد ما بيخطئش كل الناس بتخطئ لكن هو بيثبت ان في ناس ايه بتعمل الصالحات يعني مش بمعنى ايه ان ليس من يعمل صلاح بشكل مطلق لا ده مش موجود في النص بتاع سفر الجامعه النص بيثبت ان هم بيعملوا الصلاح لكن مع وجود اخطاء فنبص كده على ال- الجامعة آه، 27 بحسب الترجمة السبعينية الجامعة 27 بيقول ده اللي اقتبسه بولس اقتطعوا من النص for there is not a righteous man in the earth انه لا يوجد شخص بار او صديق على الارض هو اقتبس ده وساب الباقي اللي هو بيقول ايه هو will do good and not sin مفيش شخص صديق على الارض يعمل الخير وما يخطئش او ما يذنبش فبولس نصاب وضلالي قطع الحتة دي من النص بحسب الترجمة السبعينية طيب بقية النص ليس من يفهم ليس من يطلب الله ده ملوش مقابل لا في الترجمة السبعينية طب خلينا بص كده في ال- اللي هو ده المفروض من المزمور 14 واحد 2 المزمور 14 ازاي 14 واحد 2 آه، آه، اسف 14 إيه، اه آه، 14 2 هنا بيقول the Lord looked down from heaven upon the sons of man to see if there were any that understood or sought after God برضو نفس الف... إيه، هل من فاهم to see if there were إيه، ليرى هل هناك من يفهم نفس ال- حسب نفس العبري فهو ايه بولس الحته دي ليس من يفهم ليس من يطلب الله دي ملهاش مقابل تمام في الاقتباس اللي هو بيقول ايه اللي هي في الصفحه عندك في الصفحه رقم إيه ستة بتاع A New Translation ده ده تفسير ممتاز جدا مش آه، اسمه A New Translation with Introduction and Commentary ما علينا هو بيعلق بيقول على ال على ال- لوكشة النصوص اللي هو المفروض تركيبة بيقول it is a matter of debate في مناظرة أو خلاف في الموضوع ده whether Paul composed this list of testimonia himself ان بولس هو اللي ظبط لستة الاقتباسات دي بنفسه or adopted an already existing list to prove his point ولا اقتبس قائمة متظبطة من قبل كده علشان يثبت وجهة نظر هنا بعد شوية في المرجع ده بيقول the texts cited النصوص المقتبسة are not always quoted exactly from the Old Testament مش دايما مقتبسة بالظبط زي ما هي في العهد القديم سواء according to either the Masoretic text or the آه، آه، Septuagint اللي هي الترجمة السبعينية MT ده اختصار مازوريك تكست وال اكس اكس دي السبعينيه فهو بيقول ان الاقتباسات مش دايما مطابقه سواء هو بيقتبس بحسب السبعينيه ولا المازوري ملهاش علاقه بالاثنين تمام او مش طبقا لاي واحده من الاثنين يبقى خلي بالك لغايه دلوقتي اول جزء ده نصب واحتيال تاني جزء ملوش مقابل في العدد 12 بيقول ايه الجميع زاغوا وفسدوا معا هنا الكل قد زاغوا معا فسدوا ماشي ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد برضو دي موجودة في المزمور 14 3 ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد طيب خلي بالك في نقطة مهمة جدا علشان خاطر نفهم موضوع الخطية الأصلية وتوارث الخطية الموضوع ده المفروض النص ده لو النص بيقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد بغض النظر ان احنا هنضربه من سياق المزمور ليس من يعمل صلاحا دي مش معناها او ملهاش علاقة بخطية ادم يعني هو ما ربطش ان ادم علشان اخطأ فالخطية دخلت العالم هو ما جابش نص من العهد القديم بيقول كده وما جابش نص من العهد القديم يثبت فيه ان الناس توارثت خطية ادم لكن النص بيقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد بحسب اقتطاعها من السياق ان محدش بيعمل صلاح وكل الناس بتخطئ تمام طيب لكن ده ملوش علاقه بخطيه ادم وده ملوش علاقه بتوارث الخطيه طيب لما بنيجي نقرا المزمور من اوله بيتكلم على ناس جهله بتقول ليس اله فسدوا ورجسوا بافعالهم الضمير ده عائد على مين على الناس اللي بيقولوا ليس اله ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فهو السياق بيتكلم على الناس الجهله العاصيه اللي بتقول ليس اله تمام طيب المقطع الثاني اللي هو بيقول حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا سم الأصلال تحت شفاههم ده المفروض مقتبس جزء منه من المزمور خمسة تسعة اللي هو بيقول حلقهم قبر مفتوح وجزء من المزامير 140 3 اللي بيقول حمة الأفعوان تحت شفاههم فالمفروض المزمور 140 3 ده لو نبص عليه بحسب الترجمة السبعينية غالبا هي حسب الترجمة السبعينية They have sharpened their tongues as the tongues of a serpent The poison of asps is under their lips اللي هو ثم مش عارف مين تحت شفاههم تحت فدي حسب الترجمة السبعينية يعني. طيب لو احنا جبنا المزمور 5 9 والمزمور 140 3 هنجيب من اول المزمور خمسة تمانية بيقول ايه اللي هي الصفحة اللي بعد اللي عندك دي يا رب اهدني الى برك بسبب اعدائي سهل قدمي طريقك لانه ليس في افواههم صدق هم مين دول اعداء الاشرار الوحشين اللي هو بيتكلم عنهم جوفهم هوة حلقهم قبر مفتوح ألسنتهم صقلوها دينهم يا الله الناس الأعداء الوحشة دي ليسقطوا في مؤامرتهم بكثرة ذنوبهم طوح بهم لأنهم تمردوا عليك ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم يعني في ناس حلوين أهو تانيين أعداء وحشين ويبتهج بك محب اسمك لأنك أنت تبارك الصديق يا رب يعني في صديق وبحسب الترجمة السبعينية النص ده بيقول لأنك أنت تبارك البار اللي هو الرايتشس المزمور خمسة اتناشر ادي هو المزمور خمسة اتناشر بحسب الترجمة السبعينية shall bless the righteous البار تمام طيب يبقى برضه بولس بينصب وبيقتطع من السياق عاوز يدي فكرة ان كل البشرية كده رغم ان النص ما بتقولش ده النص بتتكلم على الاعداء الوحشين مع ان باقي السياق بيقول ان في ناس حلوين ربنا هيظللهم وبيحبوا اسمه وان ربنا هيبارك الصديق او البار طيب كويس قوي الجزء الثاني اللي هو ماخوذ من المزمور 140 إيه إيه آسف المزمور عشرة سبعة اللي هو بيقول بحسب اقتباس بولس سم الأصلال تحت شفاههم من المزمور 140 3 حمة الأفعوان تحت شفاههم هم مين دول إيه هو احنا جبنا لا دي النص اللي بعديها اللي هو فمهم مملوء انا ما جبتش المزمور 140 3 طيب تعال نبص على السياق بتاع المزمور 140 3 اهو انقذني يا رب من اهل الشر سنوا السنتهم كحيه فهم برضو نفس السياق ان ما- الداوود او صاحب المزمور بيتكلم على ناس وحشين اشرار هم دول اللي سنوا السنتهم كحيه احفظني يا رب من يد الشرير من رجل الظلم انقذني الذين تفكروا في تعثير خطواتي ما علينا تمام فبرضو نفس السياق ان دول ناس وحشين بيتآمروا على داوود بولس بيقتطع النص من السياق علشان يدلس ويحسس الناس ان ايه كل البشريه كده برضو إيه، بولس بيقتبس في النص رقم 14 وفمهم مملوء لعنة ومرارة دي مفروض من المزمور 10 7 بحسب الترجمة السبعينية لأن النص العبري بيقول فمه مملوء لعنة وغشا خلي بالك هو بيعكس الضمير بيقول فمهم كأن النص بيتكلم عن البشرية كلها لكن هو بيتكلم عن شخص معين فمه مملوء لعنة وغشا ده بحسب ال- العبري بحسب الترجمة السبعينية المزمور عشرة سبعة في برينتون بيقول whose mouth is full of cursing لعنة and bitterness مرارة هي دي اللي اقتبسها آه، بولس لما نيجي نشوف السياق بتاع المزمور عشرة نفس الكلام المزمور عشر أربعة الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا يطالب كل أفكاره أنه لا إله نفس الفكرة بتوع الناس الجهلة اللي بيقولوا لا إله تثبت سبله سبله سبله في كل حين عالية أحكامك فوقه كل أعدائه ينفث فيهم قال في قلبه لا أتزعزع من دور إلى دور بلا سوء فمه مملوء لعنة وغشا وظلما تحت لسانه مشقة وإثم ده مين الشرير اللي كل أفكاره أنه لا إله فبرضه بولس بينصب وبيقتطع وبيدلس وهكذا طيب النص بقى 15 و16 و17 من روميا دول مأخوذين من إشعيا 59 لكن الإصحاح ده كله كبير جدا الخلاصة إن هو بيتكلم عن بني إسرائيل الوحشين الزبالة اللي بيعصوا ربنا كتير وربنا بيقول إن معاصيهم حجبوهم عنه فربنا بقى غاضب عليهم وما بقاش راضي عليهم وبيتكلم يعني هو فعلا الاقتباس بيقول ارجلهم سريعه الى سفك الدم هنا بيقول ارجلهم الى الشر تجري وتسرع الى سفك الدم في طرقهم اغتصاب وسحق في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوه طريق السلام لم يعرفوه تمام يبقى هي مظبوطه حسب اشعياء لكن المفروض ان السياق لو احنا انا حاطط الاصحاح كله عندك في الملزمه فهو المفروض انه بيتكلم على مين على بني اسرائيل فهو بيقول بل آثامهم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع المهم وقعد يذكر بقى معاصي بني إسرائيل والكلام ده كله في آخر الإصحاح بس ده مش مجالنا المفروض ان دي بشارة بالمسيح الرئيس المخلص اللي هو المفروض انه بينطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العدد رقم آه، 16 و- وسبعة آه، آه، 16 بيقول ايه فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسى بالغيرة كرداء حسب الأعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا وأعداءه عقابا جزاء يجازي الجزائر وكلمة الجزائر دي يعني مش قصده البلد قصده كل المدن والبلاد يعني فيخافون من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده فهو بيتكلم على ان النبي ده جاي من ناحية الشرق وان هو مش بس لمكان في الشرق ان هو كمان سلطان وامبراطورية من الشرق الغربي من الغرب يعني عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه يعني هو هينتصر على أعدائه وهكذا ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسلك من الآن وإلى الأبد وكأنه إشارة إلى إن الذكر ده أو الكلام هيبقى شفهي وهيفضل دايما محفوظ وأتباعه هيفضلوا يحفظوه شفاهة من جيل إلى جيل ده ما انطبقش غير على أمة الإسلام ما علينا برضه حتة صهيون دي بس أنا يعني ممكن ندور على صهيون اللي هي المفروض دي إشعية تسعة وخمسين عشرين صهيون دي معناها ايه هجيب ال King James Version مع ارقام سترونج وهقول ايه shall come to Zion Zion دي معناها ايه بحسب آه، قاموس سترونج هو مش تسيجن دي مش كلمة انجليزية ما علينا هو كده آه، as a permanent capital a mountain of Jerusalem ما علينا طب ثاير ما فيهاش دي فيها parched place جفف أظلم جفف ظلم Sih- uh, another name for Jerusalem is specially for the prophetic books. كلمة زايون هو كاتب parched place. parched دي معناها ايه؟ parched معناها إيه جاف ظمئ يعني كأنه بيشير إلى ايه؟ مكان صحراء يعني. هو المفروض إن صهيون دي بحسب النبوءات المكان اللي هيبقى فيه اللي هو زي ما هم كاتبين كده آه، a permanent capital يعني عاصمة أبدية ثابتة كأنه إشارة إلى قبلة أو حاجة زي كده يعني وإن اسمها بيشير إلى آه، مكان صحراوي ظامئ ما فيهوش مية كده يعني ما علينا. فهو الموضوع ده محتاج دراسة ده مش مجال المحاضرة بس هو آه، أولا النص ده بيتكلم على ذنوب بني إسرائيل مش على كل البشرية و بيتكلم المفروض ان هو فيها نبوة عن المسيح الرئيس وهو غالبا بينطبق على س- سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيشير الى القبلة يأتي الفادي الى صهيون الى التائبين عن المعصية في اليعقوب والحتة بتاعت روح الذي عليك ان هو آه، الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا- ولا من فم نسلك ولا من فم نسلك نسل نسلك انا ما يهمنيش في الحتة دي ان دي تكون نبوة ولا لا انا يهمني ان بولس بيحاول يفهم الناس زي ما هو كاتب هنا اليهود والينو- واليونانيين اجمعين تحت الخطيه ومفيش نص من دول بيخلي الموضوع حاله عامه ان كل البشريه بتخطئ وتحت الخطيه وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد والكلام ده كله تمام طيب اخر جزء اللي هو بيقول ايه ليس خوف الله قدام عيونهم ده من مزمور 36 واحد أن ليس خوف الله أمام عيونهم تمام طيب ده برضو لو ب- لو بصينا عليه آه، انا مش جايب ال- مش جايب مش حاططها في الملزمه نبص عليها هنا مزمور 36 واحد 36 واحد برضه نفس الكلام المفروض اول المزمور اول المزمور خالص بيقول ايه بص يا شيخ احمد معصية الشرير في داخل قلبي أن ليس خوف الله أمام عينيه عينين مين الشرير لكن هو بينصب وبيعمل إيه بيغير الضمير وبيحرف في النص فهو بولس بيقتطع من السياق بيحرف ساعات ما بيقتبسش لا شبه السبعيني ولا شبه اليوناني وكل ده علشان ايه يثبت وجهة نظره اللي هو عاوز ي- يثبتها طب ممتاز جدا نكمل بقى قرايه في باقي روميا يعني هو خلاص قال لك ايه إيه ان ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطيه فهو عاوز يقول كلنا غضب الله معلن علينا موضوع ان ربنا احنا نقضنا لكن ربنا هيفضل ملتزم وده هيبين بره فان كان صدق الله قد ازداد بكذب المجد وال- والحوار ده هو أو فلعل امانه يبطل امانه الله الكلام ده كله طيب هو بيقول بقى ايه بعد ما حط الاقتباسات بتاعته دي بيقول في العدد 19 بالاصحاح الثالث من روميا ونحن نعلم ان كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله لان باعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر امامه لأن بالناموس معرفة الخطية هو بغض النظر ان هو هنا عاوز يقول ان الناموس ما بيبررش وان الناموس دي حجة على الناس والجملة اللي هو كاتبها دي لأن بالناموس معرفة الخطية هو عاوز يقول ايه ان الناموس مش شيء يخليك تعمل البر لكن الناموس ايه يخليك ما تعملش خطيه فهو يا دوبك الناموس ده كتالوج يقول لك ايه الوحش فانت ما تعملوش لكن الناموس مش بيخليك ايه تعرف البر عشان تعمله فاهم ده فهم بولس للشريعه وده انا قلت انه ده في فارق كبير ما بين المنهج الاسلامي وال- وفي في الاوامر والنواهي والمنهج الكتابي في الاوامر والنواهي او من ناحيه الشريعه ان الاسلام او في القران او في السنه نادرا ما تلاقي القران بيقول لك ما تعملش الوحش لكنه دايما بيقول لك ايه اعمل الحلو فبالتالي لما دايما تلاقي في النص القرآني وفي الأحاديث اعمل حلو اعمل حلو اعمل حلو فتحس بداهة إن الحاجات الحلوة كتيرة والخير والدنيا حلوة وجميلة ومزهزهة لكن لما تلاقي دايما ما تعملش وحش ما تعملش وحش ما تعملش وحش فتحس ان الدنيا كلها وحش وسواد وان الشريعه دي اللي بت- بتخليني احس الدنيا كلها سودة وما اقدرش اعمل حاجه فكانها قيد عليا وكل الدنيا او كل اللي حواليا خطايا وحاجات وحشه فهو كان بقى الناموس بيخليني اعرف فين الشر فما اعملوش لكن مش بيخليني اعرف الخير فين فاعمله فده م- فهم بولس لان بالناموس معرفه الخطيه هو بقى بعد ما شرح الف- السيناريو ده ان غضب الله على كل الناس اليهود واليونانيين وان اليهود والنني- واليونانيين كلهم تحت الخطيه وان رغم ان اليهود نكثوا عهدهم وهم طلعوا غير امناء ربنا هيفضل امين وهينفذ اللي هو عمله ايه بقى اللي هيحصل التبرير بالايمان قعد ي- خلاص ظبط موضوع الناموس وقال لك ان الناموس ده حجه على البشر بمعنى انه بيثبت ان هم خطاه وكلهم وحشين وان التبرير مش بالناموس لكن ده الناموس يا دوبك عرفنا بالخطيه طيب ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي يا استاذ بولس واما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء يعني ايه يعني حت كلمة ظهر دي المقصود بيها تبرهن احنا ثبت لنا عرفنا ان ربنا بار ربنا بار بمعنى صادق وفعلا امين وهينفذ حتة ايه انه هيخلصنا وملتزم بالوعد والعهد وهكذا والكلام ده ايه بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء بمعنى ان ربنا ثابت ان هو هينفذ عهده كده اه ان ان الناموس والانبياء بيدلونا ان ده هيحصل طيب بر الله بالايمان بيسوع المسيحي خلي بالك هو عاوز يقول ان بر الله ده عن طريق إيه إيه ب- بنناله بالايمان والايمان ده بواسطه بيص- بواسطه يسوع المسيح فاحنا لو إيه، كان في النص ده انا مش عارف جبت له ترجمات لا، هي نفسها برضو في 24 لو متد- متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح بيسوع المسيح تحت وبيسوع المسيح فوق المقصود بيها بواسطة شايف النصوص فين ات- 22 و 24 فهنا بيقول بيسوع المسيح في 22 وبيسوع المسيح في 24 المقصود بيسوع المسيح يعني بواسطته يعني ايه بواسطته يعني هذا تم من خلال العمل اللي عمله المسيح عمله الفدائي او الكفاري على الصليب فهو بيقول بر الله بالايمان يعني احنا هنحصل على هذا البر عن طريق الايمان والبر ده جالنا منين بواسطه المسيح وفعله اللي هو عمله ده الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق يعني كل الناس اللي هيامنوا إيه، سواء يهود ولا يونانيين كلهم هيحصلوا على هذا البر عن طريق الايمان ومفيش تفريق ما بين اليهودي واليوناني اذ الجميع اخطاوا واعوزهم مجد الله النص ده في رومية 3 23 بحسب الفان دايك بيقول اه اذا الجميع اخطاوا واعوزهم مجد الله في سؤالين في النص ده اعوزهم دي معناها ايه ومجد الله المقصود بيه ايه في بعض الترجمات بتقول زي ترجمة الحياة لأن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله والإنجيل الشريف لأن الجميع أخطأوا ولم يبلغوا إلى ما يمجد الله غالبا دي ترجمة غلط العربية المشتركة واليسوعية والبوليسية فهم كلهم خطئوا وحرموا مجد الله دي المشتركة اليسوعية ذلك بأن جميع الناس قد خطئوا فحرموا مجد الله البوليسية فالجميع قد خطئوا فأعوزهم مجد الله المقصود خلي بالك في فرق ما بين حرموا وأعوزهم يعني في خلاف في الترجمة في, الن- في الكلمة اليونانية دي قال لك أول واحدة حرموا دي معناها هم كانوا على حاجة ولما حصلت الخطية ربنا حرمهم منه والفهم التاني ان هم لما اخطأوا بقوا على حالة تحتاج يعني هو تقريبا نفس المعنى بس هو بيفرق ان دي حاجة هم اتحرموا منها او لما اخطأوا هم اصبحوا على حاجة فمحتاجين مجد الله ده فهو كده او كده نفس الفكرة يعني طيب مجد الله ده عبارة عن ايه قال لك مجد الله يا اما المقصود به زي ما ذكر في رسالة كورنثوس لأن الإنس... لأن الرجل اتخلق على صورة الله ومجده فاهم ازاي؟ فيبقى المقصود بيها ايه يا مولانا؟ الطبيعة الإلهية اللي ربنا خلق عليها آدم وكده لما اخطأوا الطبيعة دي تغيرت وحرموا منها وفقدوها فأصبحوا آه، محتاجينها عايزينها يعني ده المعنى الأولاني المعنى الثاني إن مجد الله المقصود حضرته وجلاله وإن الإنسان كان في الحضرة الإلهية لكنه لما خطأ إيه اللي حصل حرموا منها وطردوا من حضرة الله وخرجوا من الجنة وكده فواحد منهم تفسير من التفسيرين بيوضح ان طبيعه الانسان اتغيرت بالخطيه ال- المعنى الثاني ان الانسان فقد مكانته المرموقه بالخطيه خلي بالك بولس لما بيجي يتكلم هنا هو بيقول فالجميع خطئوا واعوزهم مجد الله لما بعد كده هيجي يتكلم على خطية آدم هيدينا فكرة من خلال تعبيراته ان كأن آدم كان بيمثل مجد الله البشرية كلها لما أخطأ فلما هم يخطأ كأن إيه البشرية كلها خاطئة فده الفكرة بتاعته يعني اللي هو بيقدمها اه فهو بيقول ان فاذا الجميع خطئوا وعوزهم مجد الله هو مش المقصود بيه ان البشريه بعد ادم غلطوا وان الموضوع ده علشان خطايا الناس لا هو فيما بعد هيوضح ان المقصود هو ادم في الاول خطئ يبقى كان البشريه كلها خطئت فيبقى كلهم اعوزهم مجد الله او حرموا مجد الله المعنيين بيقول بيهم بولس اللي هو موضوع ان ادم كان الذي اذ كان في سوره الله لم يحسب خلسه ان يكون معادلا لله فحته ان هو كان إيه، بطبيعه زيه زي ربنا في انه إيه، يعني بار ونقي وجميل وحلو وامور والكلام ده كله لما اخطا اتغيرت طبيعته وخليقته فمحتاج للفداء والكفاره علشان يبقى خليقه جديده طاهره نقيه مره اخرى يا اما انه بيوضح برضه اللي حصل لادم انه لما اخطا طرد من الجنه ومن الحضره الالهيه اللي هو ربنا كان بيتمشى في الجنه وكان ادم معاه والقصه دي لكن هو بعد ما اخطا حرم مجد الله اللي هو جلاله وبهاؤه في حضرته والمكانه المميزه المرموقه دي طيب المهم بقى ايه اللي هيحصل بقى علشان نستعيد مجد الله سواء كان المكانة المرموقة بمعنى علاقتنا الروحية مع الله وان احنا نكون معاه وفي مجد نقفل التكييف طيب ونقلل المراحة طيب تمام. فهو بيقول المفروض بقى ايه اللي هيحصل او ربنا هيعمل ايه علشان خاطر رقم واحد نستعيد خليقتنا اللي كنا عليها رقم اثنين نستعيد مكانتنا المرموقة ويبقى في مصالحة وتواصل إلهي مرة تانية مع الله إيه اللي هيحصل فهو بيقول متبررين مجانا متبررين بمعنى ايه ان احنا اصبحنا مرة اخرى ابرار بعد ما كنا خطاة وفجار ووحشين مجانا بمعنى ان احنا اصلا ما عملناش حاجه تستحق ان احنا نحصل على هذا البر لان بولس بيقول الجميع زاغوا وفسدوا واخطاوا فما كانوش بيعملوا صلاح ولا اي حاجه فهم ما يستاهلوش ما عملوش حاجه يستحقوا بها البر لكن ربنا من بنعمته يعني ايه يعني حاجه هبه الهيه احنا ما نستحقهاش مجانا يعني ما عملناش حاجة إيه، نستحق بيها ده فهو بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح النص ده لو نبص عليه إيه، في الترجمات الفان دايك في روميا 3 24 بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح في اليسوعية بيقول ولكنهم برروا مجانا بنعمته بحكم الفداء الذي تم في المسيح يسوع الإنجيل الشريف بيقول لكن الله يعتبرهم صالحين مجانا بفضل منه بواسطة الفداء الذي بالمسيح يسوع عاوز بس أطلع النص ده في اليوناني أبص عليه بصة خلينا نبص على عهد جديد يوناني عربي بين السطور احنا في نص رقم كام
23
آه 3 24 طيب فهو بيقول متبررين مجانا δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι بنعمته بو- ب- في بنعمته او في نعمته يعني διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως ἀπολυτρώσεως دي اللي هي مترجمه فداء يعني بي دي دي اللي هي بيسموها بالانجليزي via via satellite يعني بواسطة أو من خلال بواسطة الفداء خلي بالك الفداء ده هما الفداء الذي في المسيح يسوع كلمة τῆς ἐν Χριστῷ يسوع τῆς دي أداة تعريف مجرور يعني كأنه مضاف ومضاف إليه بمعنى إن الفداء ده بتاع المسيح أو يعني هو اللي عمله يعني فيبقى معنى النص إن احنا متبررين مجانا بواسطة حاجة اسمها الفداء والفداء ده المفروض بحسب فهم بولس عمل العمل ده بتاع مين؟ المسيح يسوع أو يسوع المسيح يبقى هو اللي عمل الفداء اللي احنا من خلاله اتبررنا ودي نعمة إلهية مجانية احنا ما عملناش حاجة نستحقها تمام طيب ان المو... الف- الفهم ده إيه، ان انت تربط ما بين العلاقة ما بين ان الله انعم على البشر بهذا البر مجانا لكن هذا البر نتج عن فعل معين اللي هو الفداء والفعل ده مين اللي عمله المسيح وخلي بالك مع معتقد بولس المسيح غير الله وده واضح من ضمن النصوص لكن هو الله حب انه يبررنا بنعمة منه مجانا فالمسيح بقى هو اللي نفذ الموضوع ده هذه الإرادة الإلهية نفذها طيب كلمة ἀπολυτρώσεως ἀπολυτρώσεως الفداء الكلمة دي معناها إيه؟ في الكتاب بتاع A Handbook on Paul's Letters to the Romans اللي هي بتاعت ال UBS Handbook Series صفحة رقم 66 بيقول The word is rendered in a variety of ways يعني الكلمة دي بيتم ترجمتها بأكتر من طريقة in the different translations في الترجمات المختلفة for example على سبيل المثال redemption بتترجم redemption redemption معناها ايه redemption معناها افتداء تحرير فك رهن استرداد تمام يعني ايه اهو استرداد افتداء تحرير فك رهن يعني هو عاوز يقول لك ايه ان في كان ناس عليهم حكم زي ما بولس بيقول هم تحت الخطيه فربنا عمل ايه فكهم او حررهم من الخطيه كلمه تحرير او حررهم هو ده المعنى النموذجي المستخدم غالبا في الكلمه اليونانيه دي بحسب فهم بولس والمقابل ليها العبري في العهد القديم لان ربنا بيقول مثلا لما ربنا خرج شعب بني اسرائيل من مصر قال عنهم انه عمل ايه افتداهم افتداهم بمعنى ايه حررهم بس خلي بالك في نقطه مهمه يبقى الكلمه اليونانيه دي ومقابلها العبري مش ضروري معناها ان في شيء بذل مقابل ان يحصل عمليه التحرير فاهم ازاي لكن بحسب فهم بولس في الفداء والصلب في شيء بذل ولا لا في شيء بذل تمام فهو بولس هيبتدي يتكلم عن مش بس فداء لكن في كمان كفاره حاجه اتعملت علشان تحصل فالفداء ده إيه، ال- ال- ال- الفعل اللي حصل ان احنا تم تحريرنا لكن هل بقى ال- ال- ال- تم تحريرنا بشيء بذل في المقابل ولا لا ساعات ما بي ما بيكونش في شيء مبذول في المقابل ساعات بي ساعات بيكون في شيء مبذول بولس بيقول في شيء مبذول المبذول ده اللي هو المسيح نفسه انه مات ودمه هو ثمن الفداء وبولس بي بيستخدم تعبير ان انتوا اشتريتم بثمن يعني انتوا ربنا اشتراكم او خدكم او حرركم او اصبحتم في من عبيد الله مرة أخرى أو في حضرته الفهم ده يعني بثمن بذل شيء في مقابل ان انتوا تحصلوا على هذه العلاقة كويس أوي فهو بيقول ساعات بتترجم redemption قلنا معاني كلمة redemption ايه يا شيخ احمد تحرير استرداد فك رهن طيب في بعض الترجمات بتترجمها رانسم رانسم معناها ايه فدية رانسم دي بالانجليزي معناها كأن شخص مخطوف وايه وناس طلبوا فدية فكأنه مبلغ بيدفع في سبيل اخلاء طرف او تحرير او حاجة زي كده برضو redeemed جايه من كلمه redemption act of liberation liberation معناها ايه من الليبراليه معناها ايه يا شيخ احمد تحرر يعني تحرر يتحرر من كل حاجه حتى من هدومه تحرير تحرر اسمه الله يرحمه.
الله المستعان طيب فيبقى كلمه فداء اللي هي الكلمه اليونانيه ἀπολυτρώσεως معناها إيه تحرير إيه خلاص ساعات اللي هم بيترجموها سالفيشن فك رهن فديه إيه حاجات زي كده طيب الكتاب بتاع برضو A Handbook on Paul's Letters to the Romans بس ثانية واحدة بس خلينا أعلم على ingredient deliverance دي نطيناها act of liberation
Deliverance يعني إيه؟ زي جايه من هي زي divorce زي الطلاق او الطلق بقى.
دي deliverance غير divorce deliverance معناها انه خلي بالك جايه من كلمه deliver deliver يعني توصيل طلبات للمنازل هو deliver يوصل حاجه فهو المقصود اني خدت الناس وديتهم لمكان تاني ده المعنى ان هو كانهم كانوا تحت الخطيه فخدتهم من المكان ده وديتهم فين للبر ده المقصود يعني طيب المرجع الثاني بيقول ايه استخدام بولس لهذه الكلمه بيقول Paul uses this word once again in Romans 8:23 يعني بولس بيستخدم الكلمة دي مرة تانية في رومية 8 23 and it appears elsewhere in his writing فهو بيقول لك دي بتظهر في أماكن تانية في كتاباتي في كورنثوس الأولى 1 30 في افسس 1 7 و1 14 و4 30 افسس 1 7 وافسس 1 14 وافسس 4 30 وكولوسي 1 14 بيقول it is also found in Luke 21 28 يعني كمان موجودة في آه، لوقا 21 28 وموجودة في العبرانيين 9 15 والعبرانيين 11 35 تمام يعني هي مستخدمة عند بولس مستخدمة عند لوقا مستخدمة عند العبرانيين وخلي بالك يعني آه، حاجة لذيذة قوي ان انت كل الاسفار دي ليها علاقة ببولس بشكل او باخر يعني ان كان العبرانيين دي بعض العلماء بيقولوا هو بولس فعلا كتبها في بعض العلماء بيقولوا لا مش بولس كتبها برنابا برنابا ده بحسب اعمال الرسل كان رفيق بولس في بعض العلماء بيقولوا الافكار بوليسيه لكن الصياغه مش بوليسيه حسب ما احنا قرينا في المراجع بتاع التاريخ كان المهم ان ال... ال... كلها اصفار ليها علاقه ببولس فلما اجي انا اقول لوقا ده انجيل فلما اجي انا اقول ان الكلمات دي بتستخدم او الافكار دي ب- بتدس في الاناجيل عشان تدي مصداقيه رسوليه لبولس واحد ما يلومنيش بعد كده هنا بيقول in each of these passages في كل من الف- الفقرات دي the emphasis is upon the act emphasis دي يعني إيه اسف ده انا جبت ديليفرنس ثواني emphasis معناها ايه التوكيد او التاكيد يعني المعنى المقصود من استخدام الكلمه دي ايه the emphasis in is upon the act of being set free فعل ان يطلق ويبقى حر التحرير يعني ده المقصود من استخدام الكلمة التحرير and in Ephesus 1 7 and Colossi 1 14 the setting free is specifically identified with the forgiveness of sins افسس دي من انهي رسائل وكلوسي من انهي رسائل مشكوك فيها فهو بس ده واضح من خلال السياق نفسه ان بولس بيقول ان كل الناس تحت الخطيه فحصل فداء وبقى اصبحنا ابرار عن طريق الايمان بواسطه المسيح يبقى الفداء او التحرير ده عباره عن ايه؟ ان احنا بدل ما بقينا تحت الخطيه خلاص تحررنا منها وبقينا ابرار ده المقصود يعني لا forgiveness of sins يعني غفران الخطايا يعني كاننا تخلصنا من الخطايا يعني احنا هنقرا النصوص انا حاطط النصوص الصفحه اللي بعديها رمية 8 23 بيقول وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا ما علينا مش مهم النص لكن هو استخدم كلمة فداء وخلاص في كولوسي آه، كورنثوس الأولى 31 ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء في أفسس واحد سبعة الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته وأفسس واحد أربعتاشر الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده مش مقتنع ان هي من الرب جايه من الرب الخلاني او طريقه ممكن يكون ان احنا ما علينا ندرس النصوص دي بعدين افسس 34 ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء في كولوسي 1 14 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا في لوقا ومتى ابتدأت هذه ف- ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب فهي هنا ترجمة نجاة هو غالبا هنا كان بيتكلم عن أحداث النهاية تقريبا في لوقا مش فاكر السياق كان بيتكلم عن إيه المهم حاجة هيخلصوا منها في العبرانيين 9 15 ولأجل هذه هو وسيط هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي في العبرانيين 11 35 وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل مش كل النصوص دي طبعا ليها علاقه بالصلب والفداء لكن هو بيوضح ان الكلمه استخدامها بيبقى معناها حاجه تحرر او كده يعني طيب لا لا but other words derived from the same stem is used from the passage especially if those speak in طيب ده اقتباس تاني من Handbook on Paul's Letters to the Roman صفحه رقم 66 بيتكلم برضو عن استخدام كلمه آه، الكلمه اليونانيه دي اللي هي ابولوتروسيوس بيقول this particular word is used only once in the Septuagint يعني الكلمة دي على وجه التحديد تم استخدامها مرة واحدة في الترجمة السبعينية في دانيال 4 34 which speaks of uh, نبوشد نصر اللي هو نبوخذ نبوخذ نصر يعني of نبوخذ نصر's recovery from his madness ان هو كان مجنون وشفي من جنانه ده the time of my setting free came وقت ان انا اتحرر من الجنان اللي انا فيه ده جه but other words derived from the same stem كلمات اخرى من نفس الجذر يعني نفس جذر او اصل الكلمه are used in a number of, of passages موجودين في ايه فقرات كثيرة especially in those which speak of God's setting his people free from Egypt ان ربنا حرر شعبه من آه، مصر العبودية في مصر تمام طيب انا جايب نصوص بيقول ايه في التثنية سبعة تمانية بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم من ال... م- أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية يعني خلصكم أو حرركم طبعا هنا في مقابل ولا مفيش مفيش مقابل مفيش شيء بذل وصليت للرب دي في التثنية 9 26 وصليت للرب يا سيد الرب لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة برضو نفس الحكي الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة في التثنية 15 15 واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك وفي ميخا 6 4 إني أصعدتك من أرض مصر وفككتك من بيت العبودية وأرسلت موسى وهارون ومريم وفككتك دي هي اللي آه، خلصتك أو فديتك أو كده يعني.
نفس الكلمه الايرانيه مستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دي المقابل ليها في العبري لكن من نفس الاصل نفس المعنى يعني طيب يبقى هو بولس لما بيقول بر الايمان بالايمان بيسوع المسيحي وبعدين اذا الجماعه اخطاوا اعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيحي يبقى احنا حصلنا على البر بنعمة إلهية مجانا ما عملناش حاجة نستحقها ده عن طريق واقع أو فعل أو حدث الفداء اللي هو إن احنا نتحرر مين اللي عمل ده بواسطة يسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه النص ده بقى عاوز ابص عليه في اليوناني بالمره الذي جعله الله ὃν ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων ما علينا ده بس عشان لو انت بتبص على الحروف يعني تشوف تتقري ازاي هو المهم الكلمة كفارة دي إيه، ἱλαστήριον ἱλαστήρ شايف الفصلة اللي ديلها ناحية اليمين تنفسها ثقيل فدي تتنطق هي بدل اي تبقى ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως يعني كفارة بواسطة الإيمان ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι في أو بدمه αἵματι αὐτοῦ أو αὐτοῦ αἵματι تمام طيب فهو ال- الذي دي بتشير على مين
الذي اه الذي ده هي. يا مولانا هو بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع قلنا الذي دي مش معناه الذي دي الفداء بتاع يسوع الذي قدمه الله الذي عيد ايوه فيبقى المسيح ده عباره عن ايه الش- الشيء اللي ربنا استخدمه لل- كفاره كفارة.
الذي قدمه الله كفارة والكفارة دي بقى احنا يعني ن- ن- نحصل عليها ازاي او ي- كأننا قدمناها لله ازاي عن طريق دم يسوع عن طريق الايمان بدمه الايمان بدمه ما احنا مش هن مش هنقدم دمه هو عمل الفداء الفداء ده هو بواسطة يسوع المسيح طيب ازاي يسوع المسيح عمل الفداء ازاي تحررنا صلى الله عشان انه اصبح كفاره خلي بالك خلي بالك من الالفاظ يا مولانا عشان تفهم المصطلحات دي اللي بيستخدموها في ال- ثانيه اوقف التسجيل عشان اجيب آه، القلم والبتاع انا انا هحاول ارسم وبعدين ممكن الرسمه تطلع بايظه في الاول فاقوم ارسمها تاني مظبوطه المفروض احنا عندنا ايه لا، استنى لما تتظبط كده المفروض احنا عندنا الله والمسيح وفداء وكفاره ما بيتلبسش فيه طيب المهم الله والمسيح هنا مكتوب ايه متبررين مجانا بنعمته بالفداء فالفداء ده هو ان الله اراد انه ايه يبررنا والبر ده هياتي عن طريق او او او هيجي بفعل اسمه الفداء يبقى إرادة الله هي إنه يبررنا والتبرير ده هيحصل عن طريق إنه يبقى فيه فداء يحررنا يعني احنا هنحصل على البر عن طريق الفداء اللي هو التحرير من الخطية يعني فالفداء ده المفروض معناه انه التحرر من الخطية ده هيتم ازاي بواسطة المسيح طب وازاي عن عن طريقه او بواسطته ان المسيح ده اصبح كفاره والكفاره دي ليها علاقه بايه بالدم وش معنى الدم وش معنى الدم النص اللي موجود في العبرانيين اللي هو الفكرة ان غفران الخطايا بيحصل عليها عن طريق الدم فالدم ده يحصل بيه الغفران فيبقى ايه يبقى حصل الفداء فيبقى الف... الفداء ده المفروض يعني انا عاوز اقول الكفاره ده ال- العمل الذي تم لفداء البشر امال الفداء ده عباره عن ايه اللي هو إيه الذي الذي يريده الله لنا اراده الله الفداء اللي هو التحرير من الخطيه يعني ربنا عاوز يفدينا عن طريق انه يفدي إيه، او لو هو فدانا او حصل فداء يبقى احنا تحررنا من الخطيه واصبحنا ابرار خليني بس اظبط حته صغنونه في الرسم هخلي ان إيه، الفداء ده هو الله وإرادته الفداء إنه يفدينا الفداء ده لو تم مترتب عليه إن التحرر من الخطية ويبقى احنا ايه, إيه اللي حصل؟
ولا الله نصبح أبرار حلو كده ده بقى هيتنفذ ازاي ان المسيح يبقى كفارة والدم نحصل من خلاله على الغفران يبقى كده حصل ايه فداء طبعا ال... يحصل فداء امتى في في حاجة في النص لازم تحصل ايه اللي يحصل يا شيخ احمد الايمان يبقى في هنا الايمان يبقى لما يحصل ايمان نحصل فعلا على الفداء اللي هو نتحرر من الخطيه ونصبح ابرار طيب يبقى الكفاره دي الفعل اللي فعلا حصل الفداء ده معناه ان اللي ربنا يريد انه يحصل يحصل لنا ان احنا نتحرر ونتبرر ده هيتم ازاي عن طريق ان المسيح يبقى كفاره بدمه ننال غفران الخطايا لما نؤمن بالكلام ده يبقى احنا حصل لنا فداء حلوه الرسمه دي طيب ممتاز هنا بقى الجملة اللي جاية دي فيها مشاكل يعني احنا احنا لغاية دلوقتي بالنسبة لنا الموضوع بسيط جدا إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله أعوزهم دي قلنا إن هم يا إما حرموا مجد الله اللي هو مجده وجلاله وحضرته ويا إما أعوزهم يعني محتاجين مجد الله اللي هو صورته زي ما كانوا والكلام ده كله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه الجملة بقى اللي جاية بعديها والنص اللي بعديه ده فيه حوار علشان نفهمه بيقول لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع طيب ايه الحوار ده انا عاوز اقرا النصين دول احنا فين في روميا ثلاثة روميا 3 25 خلينا نقرا إيه روميا 3 25 من الترجمه العربيه المشتركه ونقراها من اليسوعيه كفقره كامله على بعض اللي هو ايه من اول 23 فهم كلهم خطئوا وحرموا مجد الله ولكن الله بررهم مجانا بنعمته بالمسيح يسوع الذي افتداهم خلي بالك هنا بيخلي الفداء ده راجع على يسوع مش على الله بغض النظر هو المفروض إيه يعني اه إيه بواسطة المسيح يسوع يبقى العمل اللي هو هيعمله هيؤدي إلى الفداء فما علينا ماشي والذي جعله الله كفارة في دمه لكل من يؤمن به والله فعل ذلك ليظهر بره فإذا كان تغاضى بصبره عن الخطايا الماضية فهو في الزمن الحاضر يظهره يظهر بره ليكون بارا ويبرر من يؤمن بيسوع يبقى خلي بالك الترجمه دي ما بتقولش ان لما يحصل الكفاره وننول على اساسها الفداء يبقى ده معناه ان غفرت خطايانا السالفه لا ده هو بيقول ان ربنا بيظهر بره زمان اظهر لنا بره ازاي صبر على الخطايانا اللي هو إيه فإذ كان تغاضى بصبره عن الخطايا الماضية اللي هو بقى هيفهم النص اللي بيقول إيه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله يعني هو صفح عنها زمان كل الخطايا السابقة هو صفح عنها أو بمعنى إن احنا أخطأنا زمان ربنا ما حاسبناش عليها على طول فهو بكده أظهر بره طب والآن بيظهر بره إزاي؟ فهو في الزمن الحاضر يظهر بره ليكون برا ويبرر من يؤمن بيسوع ان هو عن طريق ان الفداء عن طريق الكفارة بتاعة المسيح ونؤمن بكده نصبح أبرار فهو في الزمن الحاضر أظهر نفسه بارا لما بررنا احنا بالإيمان بيسوع دي ده فهم النص بحسب الترجمة العربية المشتركة إن ربنا بيظهر بره زمان أظهره لما صفح عن خطايانا وتغاضى عنها ولم يحاسبنا عليها ودلوقتي اظهرها لما بررنا بالايمان بيسوع المسيح ده فهم اول للفقره الترجمه الس- ال- اليسوعيه بتفهمها ازاي بص معايا كده ايه دي الخيبه
دايما في الورق بس آه، قطع قطع والله.
ما مش مشكلة أهو ذلك بأن الج- جميع الناس خط- قد خطئوا فحرموا مجد الله ولكنهم برروا مجانا بنعمته بحكم الفداء الذي تم في المسيح يسوع ذاك الذي جعله الله كفارة في دمه بالإيمان ليظهر بره بإغضائه عن الخطايا الماضية في حلمه تعالى ليظهر بره في الزمن الحاضر فيكون هو بارا ويبرر من كان من أهل الإيمان بيسوع ده المعنى مش واضح قوي في حتة انه جعله الله كفارة في دمه بالإيمان ليظهر بره بإغضائه عن الخطايا الماضية يبقى ده كأن الكفارة والكلام ده ايه اللي حصل مترتب عليه ان ربنا آه، غفر او تغاضى عنها او ما حسبناهاش طيب ده بحسب الترجمه اليسوعيه عاوز ابص على ملف التحضير عندي لان انا كاتب كلام برضو في الموضوع ده هنا في A Handbook on Paul's Letter to the Romans بتاعت ال UBS صفحة رقم 68 بيقول In order to express these relations in a fully intelligible manner يعني هو يقصد العلاقات دي علشان نوضحها اللي هو الله الفداء المسيح كفارة برنا كل ده عاوزين نر... لأن هو المقصود إن من أول إيه، تقريبا 23 ل 26 كلها جملة واحدة في اللغة اليونانية لكن المترجمين بيت- بيضطروا ان هم يقسموها فقرات وجمل وبيضطروا يخلوا الجمل دي مربوطه ببعض باساليب معينه عشان يوضح ان كل ده ورا بعض ورا بعض مربوط ببعضه يعني ما علينا هنا بيقول ايه for example هنا خلي بالك بيترجم النص بشكل اور ممكن يترجم بشكل عشان يوضح يعني ان ايه إيه، إز- ازاي نفهم الفقره دي God offered Christ اللي هي من اول ان ربنا آه، الذي قدمه الله كفاره God offered Christ الله قدم المسيح so that he would become the one by whom men's sins are forgiven ان ربنا قدم المسيح فبقى الحاجة اللي من خلالها الناس بتغفر لها خطاياها فده معنى كفارة كفارة معناها ايه ان احنا خطايانا دي تغفر يعني فدي الطريقة الأولى God offered Christ so that he would become the one by whom man's sins are forgiven Christ would do so و... آه، آسف Christ would do this by his death المسيح هيعمل ده انه يبقى كفارة من خلال انه يموت by people's faith in Christ they would experience forgiveness لما يأمنوا بده في المسيح هيحصل لهم ايه تغفر لهم خطاياهم تمام طيب يعني هو كل ده بي بي بي بيشرح متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه فهو بيقول ربنا هيقدم المسيح كشيء من خلاله الناس بتحصل على المغفره ازاي ده هيحصل ان المسيح يموت لما الناس تآمن بانه مات هيحصلوا بقى على هذه الكفاره انه تغفر لهم خطاياهم طريقة تانية للترجمة بيقول God offered Christ ربنا قدم المسيح so that because Christ died he would cause men to have their sins forgiven ان ربنا قدم المسيح كفاره فب... فلما او علشان هو مات الناس هتحصل على غفران الخطايا they would have their sins forgiven because they had faith in Christ تغفر لهم خطاياهم علشان امنوا بالمسيح تمام المهم ان هو بيقول ان العمل في الاصل الهي المسيح وسيط فربنا حب انه يبررنا ويفدينا اي يخلصنا من الخطيه فقدم المسيح ككفاره يعني شيء من خلاله ننال الغفران بدمه يعني هو يموت فلما احنا نآمن بده هنحصل على هذا التكفير او الكفاره يعني فقرة تانية في A Handbook on Paul's Letters to the Romans صفحة رقم 69 بيقول اللي هي الفقرة بتاعت لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإمهال الله هو عاوز يقول إيه God was patient يعني ربنا كذا كذا آه، آه، صبور يعني أو آه، آه، يمهل literally because of God's patience بسبب صبر الله where it concludes the close begins in the however for English reader لا لا لا لا. اه خلي بالك إيه، ش- إيه، طيب إيه، سيبك من الرغي اللي فوق ده من اول هنا بيقول however for English readers it more naturally comes first in the clause and so it is placed there by the TEV يعني هو هنا بيقول ان العبارة بتاعت لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السابقة بإمهال الله هنا بإمهال الله في آخر النص هو بيقول بالنسبة للترجمة الإنجليزية دي بتيجي في أول النص فالمهم دي تترجم إزاي قال لك because بسبب in his forbearance he had overlooked the sins of the past كلمة forbearance معناها ايه؟ هو راح فين؟ forbearance معناها صبر فهو بيقول إيه بسبب صبر علينا اه because of his forbearance بسبب صبره وامهاله he had overlooked the sins of the past تغاضى عن معاصي الماضي او ذنوب الماضي او خطايا الماضي هنا بيقول although it is possible that the verb rendered overlooked ان الفعل اللي تم ترجمته overlooked او تغاضى may instead mean forgave غفر فهو النص ممكن يتفهم بمعنيين يا اما المقصود ان احنا لما نآمن بالمسيح هنحصل على الكفارة دي والكفارة دي عبارة عن ايه ان ربنا غفر لنا كل خطايانا السالفة بصبره وامهاله وهذا اظهر بره يا اما معناها ان زمان ربنا اظهر لنا بره لما تغاضى عن خطايانا وما حسبناش عليها ودلوقتي ربنا اظهر لنا بره لما بررنا بس هو بشكل عام كمنهج بولس او معتقده ان اه الفداء والصلب بيكفر خطايا الماضي لكن لما اجي اذنب مره اخرى لازم اتوب و- و- واعمل آه، الكلام ده كله من جديد بقى هو هنا بيقول إيه، إيه، التعليق هنا بيقول ايه إيه، في بعض الترجمه هو هو بيقول الكلمه اللي تم ترجمتها تغاضي ممكن تترجم إيه، غفر وفي ترجمه بتقول by wiping out the sins of the past غفر لنا خطايا الماضي هنا بيقول there seems to be very little support for the interpretation here يعني الترجمة دي مش متدعمة قوي من السياق يعني بيقول if Paul wanted to say that God has forgiven the sins of the past لو بولس كان عاوز يقول ان ربنا غفر لنا خطايا الماضي he could easily have done so and make himself clear to his readers يعني كان قالها مباشرة بشكل صريح ما كانش لف ودار في الموضوع ده فهو المهم ان النص ممكن يتفهم كده وممكن يتفهم كده ان بعمله الكفاري لما نؤمن بيه ده بيظهر بر الله انه بيصح بيفصح عن خطايانا او بيغفرها لنا وكده لاظهار بره في الزمن الحاضر وان الكلام ده كله حصل ايه في زماننا دلوقتي يعني خلي بالك انه هو ما بيفهمش النص ان حاجه حصلت زمان حاجه حصلت دلوقتي دي حاجه حصلت ان المسيح الكفاره والكلام ده حصل النتيجه ان ربنا غفر لنا الخطايا السالفه وده اظهر بره في زمان الحاضر يعني ان الكفاره دي حصلت في زمانهم بولس كان معاصر وكده يعني يا اما التفسير الثاني ان ربنا اظهر بره زمان ودلوقتي بيظهر بره دلوقتي بالطريقه دي
يعني قصدي ممكن احنا نفهم من ال- من الاولاني يعني اللي هو تغاضى عن السابق واظهر بقى دلوقتي اللي هو عملنا اغراض ان الناس اللي قبل كده ما كانتش بيسوع المسيح ممكن تكون هي متبرره وربنا يدخلها الجنه مش متبرره فمش بس ربنا ما عاقبهمش عليها ما عقلوش عليها يبقى كده لا ينفع اصلا توارث الخطيه
مش ينفي توارث الخطيه ولا حاجه انت انت عملت ذنب وانا ما غلطت في حاجه وانا ما حسبتكش عليها ده معناه ان انت ما غلطتش ماشي انا غلطت وانت ما حاسبتنيش عليه اه يبقى ربنا كده مش هيحاسبني عليه
ما هو مش ضروري مش ضروري مع هو ما قالش بقى ان في المستقبل مش هحاسبك عليه لان هو بقى لو بحسب فكر بولس ما هو عارف ان هيجي يوم وتحصل بقى الفداء والكفاره دي ما علينا بغض النظر سيبك من التفاصيل دي
ما أما- أما- أما- يعني انا عايز افهم بس حاجه يعني هو دلوقتي ايه الفرق بين اللي هو غفر لنا دلوقتي وايه الفرق اللي هو اظهر بره سال- سالفا وبعدين بيظهر بره تاني لينا دلوقتي اه طب سالفا كان قبل يسوع اصلا اه كويس كده آه.
وتغاضى وخلاص آه.
ايه لازمتها ان هو يعمل بر جديد معانا وينزل لنا و- عشان يخلينا ابرار ما هو اصلا تغاضى عن عنا قبل كده لو لو على المعنى ده
ما اعرفش اسال فيها مسيحي او دور فيها بقى طيب في الاخر بقى في العدد 27 بيقول فاين الافتخار فاين الافتخار يعني ايه يعني هو بيقول بقى خلاص الموضوع مجاني لا انت تفتخر كيهودي ولا انت تفتخر كيوناني انت ما عملتش حاجه فأين الافتخار انتفى بأي ناموس أبي ناموس الأعمال كلا بل بناموس الإيمان إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس أما الله لليهود فقط أليس للأمم أيضا؟ بلى للأمم أيضا لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان هو خلي بالك هنا بقى في الآخر بيقول إيه أفنبطل الناموس بالإيمان حاشا بل نثبت الناموس يعني إيه بقى يعني هو يقصد الناموس احنا ما بنبطلوش بمعنى ان اه هو مفيد ولسه بنستخدمه وبنمشي بحسب اللي فيه وبينظم لنا حياتنا وكويس لكن كان احنا نصبح ابرار ونتحرر اللي هو الفداء من الخطيه عن طريق الكفاره اللي كانت بواسطه المسيح ده ملوش دعوه باعمال لا بناموس ولا بغيره تمام تمام
طيب
لان الله واحد دي ما تنفعناش ايه لان الله واحد دي ما تنفعناش تنفعنا هو انا دايما بقول انه لو كان في ثالوث كان هيقول لان الله ثلاثه كون ان هو بيقول لان الله واحد ده معناه ان الله ده المفروض اللفظ اللي بيطلق على ال- ال- الجامعه يعني ال- ال- الثالوث الجامع او ال- او ال- بيسموه ايه ده الذات الالهيه الجامعه يعني لما يقول ان الله واحد ما هو خلي بالك الله واحد الله ثلاثة لو كان قال الله ثلاثة كان بيبقى فيها شكل ان هو إله واحد أو هو الله واحد لكن ثلاث كائنات أو ذوات أو أقانيم أو أيا كان طيب نكتفي بالقدر ده يا شيخ أحمد عشان ما نكروتش لأن الجزء بتاع إبراهيم ده بيقتبس م- من العهد القديم وهنرجع بقى للنصوص في العهد القديم علشان نحلها طيب هو في ال- على فكره يعني النصوص المره الجايه احنا هن هنخلص كتير لان خلاص الم- المعاني وضحت يعني الاول ده كان بيشرح كل ال- المعاني الصعبه لكن بعد كده ايه الكلام سهل يعني السلام مع الله ده بسيط ابراهيم تبرر بالايمان ده مجرد تدليس الموت مع المسيح ده بسيط وكده يعني التحرر من الشريعه والشريعه عرفت الخطيه والكلام ده إيه، هنبدا ندخل في مفاهيم فلسفيه صعبه بالنسبه لبولس دي محتاجه احضر فيها كويس يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك